إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ثم أما بعد أحبتي في الله لا يخفى علينا فضل هذه الأيام التي ندعو الله عز وجل أن يجعلنا فيها من الفائزين حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ما من أيام العمل الصالح فيها خير من هذه الأيام العشر قال ابن عباس يعني عشر ذي الحجة قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول وهذا في صحيح ابن حبان والحديث الأول حديث في صحيح الإمام البخاري بل هو متفق عليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعقر جوادك وتستشهد إذا ده أفضل عطاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث حديث ابن عباس العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا نوع واحد بس من الجهاد اللي هو يعقر جوادك وتستشهد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء عقر جواده فراح كل المال في ذات الله سبحانه وتعالى ويستشهد قتل في سبيل الله لم يرجع لا بنفسه ولم يرجع بماله لذلكم هذه الأيام العمل وصل فيها إلى ذروة سنام الإسلام أي عمل أي عبادة أي تطوع أي نافلة أي فرض له ميزة خاصة جدا جدا في هذه الأيام وهي أفضل من أيام رمضان أفضل من أيام رمضان وكل عبادة فيها أفضل من كل عبادة في أيام رمضان ما عدا صيام رمضان لأن صيام رمضان فريضة والفرائض لها منزلة خاصة يبقى كل عبادة في هذه الأيام أفضل من مثيلها في أي أيام باستثناء صيام رمضان طيب ولما نيجي نرتب هذه الأيام بيكون ترتيبها كالتالي أفضل الأيام احنا خلاص دخلنا في ال ال الاصطفاء المميز للأيام رقم واحد في الأفضلية أفضل هذه الأيام يوم عرفة رقم اتنين يوم النحر اللي هو يوم العيد وقيل العكس يعني قيل إن أفضل يوم هو يوم النحر وتاني يوم في الترتيب هو يوم عرفة يبقى يوم عرفة ده قول الجمهور وبعدين يوم النحر وبعدين يوم التروية اللي هو إيه السنة دي يوم عرفة يوم الاثنين يوم التروية ده يوم الأحد ثم يوم الجمعة أي يوم جمعة يوافق هذه الأيام اللي هو بكرة يبقى بكرة ده ترتيبه كام أربعة ثم الاثنين والخميس النهاردة رقم خمسة والاثنين اللي فات رقم ستة أو العكس الاثنين في منزلة واحدة ثم سائر الأيام سواء يبقى دلوقتي احنا دلوقتي كم يوم أربع أيام لسه من العشرة هم أفضل أربع أيام في العشرة الأربعة اللي جايين دول ما عدا السبت السبت زيه زي غيره يعني طيب أنا عايز دلوقتي أفضل يوم في السنة كلها كيف نستغله وكيف نغتنمه نحن في رمضان كنا نتحدث من النص الثاني في رمضان نتحدث عن الاعتكاف ونتحدث عن ال ال ليلة القدر واغتنام ليلة القدر وكيف تتعبد لله عز وجل في ليلة القدر اللي هي أصلا ليلة القدر بتنتقل في وتر العشرة الأخيرة تمام أفضل ليلة فأنت كل ليلة بتصليها قائما متهجدا داعيا تاليا لكتاب الله عز وجل احتمال تبقى هي تبقى هي أفضل ليلة طب دلوقتي أفضل يوم يقينا أنت فيه مفيش بقى احتمال يبقى ده أفضل يوم واحتمال لا لا أفضل يوم يقينا يوم عرفة على قول الجمهور يبقى دلوقتي ده يدي لك همة في العبادة أعلى ويدي لك طاقة على العبادة أعلى إن كل ذكر بتعمله ده رقم واحد كل عبادة كل تطوع كل نفلة كل عبادة كيف نغتنم يوم عرفة قبل ما أقول كيف نغتنم يوم عرفة أنا عايز أبين شيء من قيمة يوم عرفة قل من الناس من يلتفت إليه لماذا يوم عرفة وهل يوم عرفة لنا معه ذكريات في الماضي البعيد أجل منذ خلق آدم بل لما خلق الله آدم حصل حدث عجيب في يوم عرفة الكلام ده قبل ما البشرية كلها ذرية آدم دول يجوا كل كلنا نيجي قبل ما كلنا كنا لسه في عالم الذر وهتعرف دلوقتي ليه بيسميه العلماء عالم الذر كنا كلنا في مش ما فيش حد موجود لا احنا ولا ابائنا ولا ابنائنا ولا ولا حد من الاجيال اللي جايه ولا كل البشر ما فيش حد موجود لما خلق الله ادم ايه اللي حصل في يوم عرفه وساذكر لك الدليل طبعا على كل حاجه استخلص الله عز وجل الذريه من صلب ادم كالذر كالذر يعني ايه الذر اللي هو النمل واخد بالك يعني تجسدت الذرية فصارت كالنمل في حجم النمل مثلا ثم كلمهم قبلا يعني مقابلة ربنا عز وجل كلم كل الخليقة وقال للجميع ألست بربكم أنا وإنت فيهم وأبائنا وأبنائنا وكل البشر ألست بربكم فقال الجميع بلى احنا قلنا بلى انت ربنا تمام طب خلاص اللي يقول الله ربي يبقى على طول يقول بعدها ايه لا اعبد سواه مش كده ولا ايه يا مولانا لما تقول الله ربي يبقى لا تعبد سوى الله سبحانه وتعالى لما تعترف ان ربنا عز وجل هو الخالق وما عداه مخلوق مش دي صفات الربوبية صفات الربوبية هي فعل الله لك الخلق الرزق الإحياء الإماتة التصريف تصريف الأمور كشف الضر جلب النفع فعل ربنا لك دي صفات الربوبية لما تعترف ان ربنا هو الخالق وما عداه مخلوق وهو الرازق وما عداه مرزوق وكل من عداه مملوك هو الملك وما عداه مملوك سبحانه وتعالى يبقى ده الكلام ده معناه ايه معناه انه يعبد ألست بربكم قالوا بلى يبقى خلاص لابد أن تأتوا بلازم ذلك اللي هو ايه انكم تعبدوا ربنا وفي القرآن الكريم في سورة النمل ربنا عز وجل استدل وأقام الحجة على الناس بفعله معهم صفات الربوبيه ها تسمعوا الحتة دي ولا مش عايزينها اسمع كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون آيات في سورة النمل مشت على نفس النسق أمن خلق السم... الخلق صفات الربوبية اهو الخلق خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء ربنا اللي بينزل لك المية و... ويرزقك فأخر... فأنبتنا به حدائق ذات بهجة استجابة الأرض نعمة نعم ربنا عز وجل على الخلق وفعل الله عز وجل للخلق آه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ما فيش حد يقدر يعمل كده ربنا عمل لكم ده كله أإله مع الله ينفع حد يبقى إله مع الله ينفع حد يعبد مع الله عز وجل يبقى دلوقتي اللي يعترف إن, إن الله ربه يبقى لابد أن يعبده ألست بربكم قالوا بلى يبقى خلاص لما تيجوا بقى العالم الحياة والوجود الإنساني ها حينما تلدكم أمهاتكم أطفال صغيرين وتكبروا وتبلغوا سن التكليف قوموا بلازم ذلك اللي هو إيه العبادة إنكم تعبدوا ربنا توحدوا ربنا ده عهد ده اسمه إيه عهد ألست بربكم قالوا بلى الكلام ده كان إمتى ما هو الكلام ده لازم حصل في زمن معايا يا أحبابي لازم يكون حصل في زمن ولا حصل في لا زمن لازم في زمن النبي ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا الزمن كان يوم عرفة في مسند أحمد بإسناد صحيح والحديث موجود اللي ما عندوش المسند موجود في كتاب من كتب العقيدة المشهورة من أشهر كتب العقيدة وهو كتاب معارج القبول فأول مجلد فأول أول مجلد في الصفحات الأولى في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم استخلص جميع الذرية من صلبه كالذر ثم كلمهم قبلا بنعمان أو بنعمان يوم عرفة مش هفسر بقى بنعمان يعني إيه وإلا فإحنا إحنا المفروض نستسلم ونصدق لأن نعمان ده أقوله خلاص ماشي نعمان ده وادي في عرفة معايا يا إخواني نعمان ده وادي في عرفة ما تجيش تقول لي إزاي لا ده هذا غيب الغيب بنسلم طالما صح الخبر خلاص احنا مصدقين كل اللي يصح ويثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم ندرك أن آدم خلق في الجنة طب الجنة كانت في في عرفة ما احنا بقى ما زي ما بقول لحضرتك وهو ده الاستسلام مش قادر تستوعبها خد الزمن بنعمان يوم عرفة وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا يعني فيها قولان إن ربنا أشهدهم على أنفسهم القول الآخر إن ربنا أشهد عليهم الملائكة عليهم ولا علينا يعني إحنا وهم يعني كل البشرية يعني ما إحنا جزء صح ولا لا قالوا بلى شهدنا فربنا عز وجل أقام الحجة أن تقول يوم القيامة الحجتين اللي ما ينفعوش إن كنا عن هذا غافلين لا ده الفطرة غافلين ازاي ما من مولود الا ويولد على الفطره الفطره دي اللي هي ايه المتناسقه مع العهد والميثاق اللي كان وانت في صلب ادم تمام او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل احنا نزلنا في الدنيا لقينا الناس كلها كده والوضع كده وابائنا علمونا كده ده طبعا احنا الحمد لله ولدنا لأبوين مسلمين برحمة ربنا ونحن موحدون ولله الحمد والمنة إنما دي حجج البشر حجة أن تقولوا إن كنا عن هذا غافلين يعني غفلنا ونسينا أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم وهذا هو قول الله عز وجل عشان كده بيسموا اليوم ده يوم الميثاق يوم الميثاق طب ليه لأن ربنا عز وجل ذكر هذه القصة في سورة الأعراف قال سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون يبقى ربنا ذكر في سورة الأعراف إن ده كان يوم إيه؟ يوم الميثاق الميثاق يعني إيه الميثاق؟ عارف يعني إيه الميثاق؟ الميثاق يعني العهد واخد بالك؟ العهد طيب يبقى ربنا خد علينا العهد في يوم عرفة واحنا كنا لسه في صلب آدم أن نعبده فلماذا غيرنا ولماذا بدلنا ولماذا عصينا ولماذا على الحرمات تجرأنا ليه ليه حصل مننا كده والناس بتحتفل بالمناسبات مع تحفظنا على المناسبات التي يحتفلون بها لأنه لا يجوز أن يحتفل إلا بمناسبة أذن الشرع فيها كالعيدين مثلا طب أنت عندك يوم عرفة يوم العهد فتذكر العهد هل أنت لازلت على العهد هل أنت مستقيم ولا فيه تقلب ولا فيه تلون إذن حري بنا في يوم عرفة أن نضبط مسارنا إلى الله وأن نضبط, حال نضبط حالنا مع الله عز وجل عشان كده أهم حاجة في يوم عرفة سواء كنت قاعد هنا أو حاج خلاص ما عادش حجاج هيطلعوا يعني أعتقد خلاص مش كده ولا إيه ممكن ناس بس حد منكم طالع يا رب ارزقنا يا رب ادعوا يا جماعة والله الدعاء ب... ب... يعني كل حاجة بتذلل ادعوا ربنا اللهم إنا نسألك يا رب أن تتابع لنا بين الحج والعمرة اللهم اجمعنا في العام القادم في عرفة يا رب العالمين حاجين بيتك, الح... بيتك الحرام أمنوا يا جماعة أنا بستبشر بتأمينكم هسعد أنا بتأمينكم ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وإياكم جميعا في الصالحين فتتذكر كده العهد فتجد نفسك رقم واحد في العمل في هذا اليوم إنك تغسل ما مضى من التقصير والزلات إنك تقول إيه خلاص يا رب أنا آسف أنا نادم أنا أنا أنا تائب أنا راجع إليك خلاص خلاص أنا سأتوقف عن الذنوب وسأبدأ بداية جديدة معك يا الله ها نبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى في يوم عرفة نقول يا رب بس احنا لينا رجاء ان اللي فات تمحيه اللي فات تزيله وانا عايز اقف هنا وقفة مهمة جدا جدا كان واحد من السلف الصالح الفضيل بن عياض في يوم عرفة لما دنت الشمس من الغروب جسى بركبتيه على الأرض وبكى بكاء الثكلة المحترقة الثكلة يعني اللي مات ابنها المحترقة يعني قلبها محروق على ابنها ورفع ايديه لربنا عز وجل وقال لربه واسوا أتاه منك وإن عفوت عايزين نفهمها عايزين نستوعبها هقول لك على حاجة في حساب صح صح في حساب الناس مع الحساب ثلاثة في نوع من البشر هيناقش ومن نوقش الحساب عذب هيناقش تناقش يعني ايه يعني حضرتك من ساعة ما صحيت لغاية ما نمت كل كلمة تسأل عليها كل فعل تسأل عليه انت لما بيكون في موظف أخل باللائحة بيحول إلى الشؤون القانونية صح وبيبقى مع المحقق ومتضايق من التحقيق وزعلان ونفسه التحقيق يخلص بسرعة مش طايق صح ولا لا محدش جرب فيكم بس هو افتراض يعني مع ان المحقق انت ما اجرمتش في حقه انت ما غلطتش في حقه ده انت خالفت اللائحة اللي حطاها الدولة لك كموظف انما هو زيه زيك بس بيشوف انت مظبوط ولا خالفت طب لو صاحب الحق هو الذي يناقشك هو الذي يحقق معك لا ده صعبة جدا جدا جدا فكيف إذا حاسبك وناقشك وحقق معك صاحب الحق وكان صاحب الحق هو الله ولله المثل الأعلى موضوع شديد على فكرة موضوع كبير هتشوف بقى طب, طب يوم اليوم الواحد هياخد مننا حساب قد ايه هياخد مننا وقفة قدام ربنا عز وجل قد ايه نتحاسب قد ايه الله اعلم طب العمر كله ده موضوع كبير جدا جدا جدا صعب قوي قوي قوي طب تعالى الواحد حاله كويس عرض اجمالي حالة احسن من النقاش تقف قدام ربنا أتذكر يقول لك أتذكر يا عبدي يوم فعلت كذا وكذا فهترد تقول أي ربي أذكر في ناس تانية هيقولوا لا ما عملناش بس مش انتوا لأن دول مين الكفار والعياذ بالله ساعتها ايه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وفي موطن آخر بقى زعلانين من, ال... من الأعضاء والجوارح والجلود وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون إنما المؤمن أي رب أذكر بس صعبة صح صعبة ولا لأ صعبة جدا يجيب لك واحدة تانية أتذكر يا عبد يوم فعلت كذا وكذا أي ربي أذكر طبعا الخجل والحياء وال يعني زي ما بيقول لك إيه لو في الدنيا حد اتحط في موقف محرج قوي قوي يقول لك يتمنى لو الأرض اتشقت بلعته طب انت للأرض هتنشق في المقام ده ولا هتبلعك مفيش الكلام ده ده حتى يتمنى الناس الموت مفيش حد بيموت حاجة صعبة جدا جدا الشمس فوق الرؤوس موقف رهيب لو الموقف ده في الدنيا الشمس دي بقت فوق فوق الرؤوس في الدنيا لوجدت أجسامنا ذابت كالماء خدت بالك والخرسانة دي والجبال والصخور كل ده يدوب يبقى ميه يبقى ميه ينصهر ده ينصهر ويروح من زمان ده موضوع خطير معايا يا اخواني جزاك الله خيرا يا شيخ فبقول لحضرتك طب طب ساعتها الانسان يتمنى انه مفيش موت مفيش حاجه اسمها موت طب الحراره الشديده دي هنعمل فيها ايه مفيش هتتحملها غصب عنك مش بتتحمل هتلاقي المرار والعذاب غصب عنك إلا ناس محترمة قوي مظبوطين قوي ينادى عليهم يا محمد إلى ظل العرش ليس هذا مكانك إلى ظل العرش يا أيها الشاب الذي نشأ في عبادة الله إلى ظل العرش يا أيها الذي دعته امرأة إلى الفاحشة فقال إني أخاف الله إلى ظل العرش يا أيها الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إلى ظل العرش وهكذا يا رب اجعلنا منهم برحمتك يا رب فالموقف صعب فتقول الأرض تشق مش هتتشق ولا هتبلعه والموقف محرج رهيب فظيع بس ما فيش قدامك أي خيار تاني واقف قدام رب العالمين ويقول لك فاكر مخالفتك ليا أتذكر يوم عصيتني بكذا وكذا فأنت مش هتنكر هتقول أي رب أذكر خزي خزي مفيش حل طب وبعدين موقف صعب وبعد ما يقول لك كم مرة كده يقول الله عز وجل لك اسمع كده سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك لما بنقول الحديث ده للناس الناس الله أكبر حاجة عظيمة جدا وعدنا يا رب بس أنا عايز أحسن من كده أنا عايز أحسن من كده الموقف ده صعب هو ده اللي خلى الفضيل بن عياض يقول واسوا أتاه منك وإن عفوت هو ده الموقف ده سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك برضو وإن عفوت أنا مش عايز أقف أنا مش عايز أتحط في الموقف الصعب ده أنت مش عايز برضو ها أنت زيه برضو عايز ولا مش عايز ها مفيش حد فينا يعوز طبعا طب الحل إيه أقول لك الحل إيه الحل إن إحنا نبطل ذنوب صح نبطل ذنوب تقول لي ازاي يعني يعني احنا هنبقى معصومين يعني لا بطل ذنوب ولما تزل ارجع بسرعة طب واللي فات اللي فات بقى اضرع الى الله والجأ الى الله يعني ايه يعني في باب مفتوح اه في باب مفتوح مفتوح لمين لكل المسلمين حاجة خاصة بأمة محمد عليه الصلاة والسلام اللي هي ايه الصنف الثالث انك تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب ايه رأيك ها عايزها دي عايزينها يا جماعة يا خبر ابيض اللهم ارزقنا يا رب هو ده ال ده ال ده ال المخرج ان تدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب طب تيجي ازاي والله النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه قال إن دول الناس الذين يصدقون في توكلهم على الله صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى إن قلبك يبقى مع ربنا مالكش علاقة بالبشر ولا قلبك يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى قلبك مع ربنا الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية طب لا يسترقون دي إيه دي ايه الاصل ان قلبك يبقى مع ربنا يبقى معناه طالما عشان قلبك يبقى مع ربنا يبقى لا يسترقون لا باللسان الصريح ولا بالتلميح لان البعض تلاقيه مثلا عايز يبقى من اهل الحديث بس واحد صالح زاره فيقعد يتكلم عن الرقية عايز ايه قلبي يلمح انه يرقيه طب ماذا يسترقي صح ولا ايه يا جماعة ماذا بيسترقي ايه يا جماعة فين عقولنا ده, ده, ده دي بديهية جدا جدا سواء صرحت أو لمحت ما كله يسترقي لأن العبرة إيه؟ العبرة بالقلب مش العبرة باللفظ مش كده؟ لأن التوكل ده أمر إيه محله إيه؟ قلب لا يسترقون أنا سيبوني مع ربنا سيبوني مع ربنا أنا مش عايز حاجة من حد لا يسترقون ولا يكتوون وعشان كده العلماء اتكلموا في مسألة التطبيب أن تذهب لطبيب روح عادي خالص بس اضبط قلبك لا ترتبط لا بطبيب ولا بعلاج ولا بأي حاجة انت من باب ان ربنا أمرك بالأخذ بالأسباب بتاخد بالأسباب بس واخد بالك ولا يتطيرون أي ولا يتشاءمون لا تقول يوم الأربع كل ما أخرج تحصل لي حاجة ولا لما تسمع صوت حيوان تقول أنا بصراحة أنا مش أنا مش متفائل بال- باللي بيحصل ده هتحصل كارثة النهاردة ولا يتطيرون وعلى ربهم رقم أربعة وعلى ربهم يتوكلون كل الصفة الجامعة بين دي كله بين ده كله صفة التوكل على الله عز وجل طب ماشي ده حلو قوي قوي بس احنا عندنا خبر ان العدد ده محدود هو محدود فعلا بس عايز اقول لك على حاجة عشان تحمد ربنا عليها ان دي خصيصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الدليل على ذلك الدليل على ذلك هقول وهرجع تاني لقصة بلا حساب آه، الدليل على ذلك حديث ابن عباس رأيت النبي يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد نبي قاعد يدعي في قومه يدعو في قومه ما فيش ولا واحد استجاب سبحان الله إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم ثم قيل لي هذه أمتك ومعهم معهم يعني منهم يعني سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب أو بغير حساب في رواية أخرى فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا ها؟ ثم يحثو ربي بكفيه ثلاث حثيات دول اللي هيدخلوا الجنة بلا حساب وهو ده الحل طب نعمل ايه خلاص قدامك الطريقين الطريق الأول اللي أنا قلته لك تطبق الحديث الطريق الثاني الدعاء الدعاء إنك تسأل الله سبحانه وتعالى ادعى ربنا سبحانه وتعالى أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة حاجة مهمة قوي دايما كده لما تلاقي لسانك بيلهث بدعاء اعلم أن الله أراد أن يعطيك معايا يا إخواني لما تلاقي نفسك قاعد بتدعي على طول تدعي مليون مرة قاعد طول حياتك بتدعي بدعاء اعرف ان بإذن الله ربنا عز وجل هيحقق لك الدعاء ده ليه ليه لأن طالما ربنا شرح صدرك انك تدعي بالدعاء ده يبقى أراد أن يعطيك كان عمر بن الخطاب كان يقول إني لا أحمل هم الدعاء ولكني أحمل لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء هم إن أنا أقول يا رب بس وربنا عز وجل لا يرد يد يدا امتدت له بالطلب صح البشر ممكن يعملها ممكن واحد يمد ايده عايز حاجة من حد يكسفك إنما ربنا أبدا في صحيح مسلم إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد إليه عبده يديه أن يردهما صفرا خائبتين واخد بالك فأنا بقول لك لما تلاقي دعوة ربنا عز وجل أجراها على لسانك مرارا كثيرا اعلم أن دي بإذن الله بشارة لك واستمرش استمر ان انت تكون من اهلها فادع ربنا ادع ربنا اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب وعايز اقول لك حتة حلوة قوي في في في الموقف ده هو واسيبها بقى وانطلق لباقي الاعمال اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب دول اجمل ناس واحسن ناس وافضل ناس بعد الانبياء افضل ناس على الإطلاق أقصد مجموعة يعني كمجموعة إيه اللي, إيه اللي هيحصل لهم كل الناس ركز معايا كده كل الناس كما في سورة الأعراف يدخلون الجنة بأمر الله يقول لهم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة إلا هؤلاء يعني كل الناس يتقال لهم ايه ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة إلا هؤلاء طب ايه اللي يحصل مع هؤلاء ايه اللي يحصل معاهم لا ده بيحصل معاهم حاجة خاصة هي ايه هي ايه اسمع كده وامسك اعصابك يقول الله عز وجل يوم القيامة يا محمد محمد ده مين النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في باقي الأبواب وصلت ولا أقول ولا أشرح ها في باب اسمه الباب الأيمن ده بتاع كبار الداخلين دول بتاع الناس الفخمين قوي دول الباب الأيمن بتاع الذين يدخلون الجنة بلا حساب بس مش هيتقال لهم ادخلوا يلا الباب اهو إنما يا لشدة جمالك وعلو منزلتك حينما يأخذك النبي بنفسه ويدخلك الجنة من هذا الباب النبي هو اللي واخدك يدخلك الجنة من الباب الأيمن عايز عايز يا أخي يا رب اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين فرصة فرصة في يوم عرفة ربنا بيقبل انكسار المنكسرين أكثر من غيره توبة التائبين أكثر من غيره أكثر من غير يوم عرفة فهيا قم واستعد وشمر عن ساعد الجد أول حاجة تبدأ بيها في يوم عرفة التوبة التوبة النصوح والتوبة النصوح أي التوبة التي لا غش فيها يا ما ناس تابت توبة كلها غش وكلها كدر ومفكرين ان كده خلاص المسألة عدت لا توبة لا غش فيها عندك عزم يقيني أكيد انك مش هترجع للمعصية دي تاني أبداً عندك ندم يعصر قلبك يكاد قلبك أن يتقطع من شدة الندم والألم إنك اتجرأت على ربنا هذه الجرأة فانتوب توبة نصوح لكن اللي أنا عايز أقوله مهم جدا قبل ما يجي يوم عرفة يوم الحد يوم الأحد إن شاء الله آه تكون مخلص كل الأشغال اللي وراك فاضي تماماً تماما تخيل يا أخي عندك مناسبة أي أنت عندك مناسبة ده أجمل مناسبة وأعظم مناسبة فض نفسك تماما ونم بعد العشاء مباشرة ما تضيعش وقت ليه؟ احنا عايزين نستغل يوم عرفة فننام الليل كويس تصحى قبل الفجر بساعة تتسحر وتقيم الليل خلاص وتنزل على المسجد تنزل على المسجد إن قدرت تعملها قبل الأذان وإلا ما ينفعش الأذان يخلص وانت في البيت ما ينفعش انزل بسرعة صلي السنة وامسك مصحفك واقرأ لغاية ما الإقامة لغاية ما تقام الصلاة واعلم ان كل آية تقرأها كأنما قربت إلى الله عز وجل بدنه وحينما تقرأ آيتين أفضل من بدنتين وثلاث خير من ثلاث وخير من أعدادهن من الإبل كل ما تكتر أفضل من أعدادها من الإبل لو قرأت مئة آية أفضل ما إنك تكون قربت إلى الله مئة بدنة كل ده في أي وقت في أي صلاة معايا يا جماعة بدنة يعني بدنة يعني ايه جمل جمل ده بكام 10 15 ألف ممكن أكتر من كده ممكن 20 جبته وذبحته ووزعته على الفقراء في ذات الله آية أحسن من ده آية واحدة بس أحسن من ده اغتنم ما تضيعش وقتك وبعد ما تصلي جماعة عايز حضرتك يا ريت تقول الأذكار أنا بلاقي حاجة عجب احنا هنقعد بقى جلسة الضحى او جلسة الاذكار جلسة الذكر اللي بعد الفجر ملهاش, ملهاش مصطلح بيدل عليها معين واخد بالك ليه الجلسة دي إيه؟ الجلسة دي يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ركع ركعتين من الضحى كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة عارفين الحديث؟ تقعد تذكر ربنا في شوية تنبيهات مهمة جدا جدا عشان تنال الأجر العظيم في هذا اليوم أجر هذه الجلسة جلسة الذكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحبابي لو إن حضرتك أردت أن تطبق هذا الحديث في يوم واحد بس في السنة يبقى اليوم ده أفضل من أعداد رمضان كلها هي الجلسة جلسة الذكر اللي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حتى الشروق يعني جلسة الذكر لغاية ما تشرق الشمس مش لغاية وقت صلاة الضحى لا لغاية الشروق حبيت مدها مدها ربع ساعة بعد بعد الشروق مفيش مشكلة إنما لغاية الشروق مواصفاتها إيه بقى الجلسة دي أنا بلاحظ حاجات عجيبة جدا جدا حاجات أنا شايف إن هي مخلة ألاقي بعد ما الناس تخلص بعد ما الإمام يسلم دقيقتين ثلاثة وألاقي ال ال كل بعض الناس قام ساحب مصحف وقاعد على جنب في حاجة يا إخوان اسمها عبادة الوقت عبادة إيه؟ الوقت يعني إيه عبادة الوقت؟ يعني أفضل عمل تعمله في الوقت ده إيه أفضل عمل تعمله؟ في هذا الوقت ذكر الله اللي هو إيه؟ الأذكار أذكار الصلاة في ورقة لوحة بتبقى متعلقة في المسجد ده دي لوحدها تاخد لها خمس دقايق أو سبع دقايق كمان بعدها أذكار الصباح أذكار الصباح دي لو أنت بتقولها بضمير ممكن تطلع الشمس وأنت لسه ما خلصتش صح؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة ياخدوا منك قد إيه؟ ها؟ سبحان الله وبحمده 100 مرة ياخدوا منك قد إيه؟ ها؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ياخدوا 100 مرة ياخدوا منك قد إيه؟ ياخدوا منك قد إيه؟ ده حاجة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات ياخدوا منك قد ايه ده بجانب بقى الحاجات اللي بتتقال ثلاث مرات واربع مرات و... واخد بالك وان كان الاربع مرات دي اللهم اني اصبحت اشهدك يعني ضعيفه بس ما فيش مشكله في بعض اتجاه لبعض العلماء آه ان ان يعمل بال... في فضائل الاعمال بالحديث الضعيف بغض النظر الاذكار دي حاجه والله فاض وقت عندك امسك المصحف مفيش مشكلة مفيش أي مشكلة دي رقم واحد رقم اتنين من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله يذكر يذكر الله يذكر دي فعل مضارع صح ولا فعل أمر ولا ماضي انتوا شكلكم دارسين لغة ها فعل مضارع يدل على الاستمرار ها يدل عليه الاستمرار ده المضارع يدل على الاستمرار معناها يذكر الله باستمرار دون انقطاع ما يقعدش شويه يذكر وشويه يدردش يكلم حد شويه يذكر وشويه يغفل لا ما ينفعش يذكر الله اي بقلبه لازم تكون حاضر القلب مش سرحان مش كده ولا ايه يبقى قلبك يكون حاضر بلا انقطاع لو مين جاي يكلمك ما تردش على حد ما تك... ما حبكتش النص ساعه دي يعني سيبونا النص ساعه دي نكلم ربنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى لكي تنال هذا الاجر العظيم نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم هذا الفضل ان اجرها أجر حجة وعمرة وعلى فكرة معظم التعليقات دي هي علق علق آه، شيخنا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث بهذه التعليقات إن الذكر بالقلب إن الذكر استمرار استمرار بلا انقطاع كده تاخد أجر حجة وعمرة إنما مثلا ناس متخيلة ودي بشوفها كتير جدا متخيلين إن الأجر الحجة وعمرة للي قاعد في الجامع لا مش للي قاعد في الجامع اللي قاعد بيذكر الله اللي قاعد في الجامع ما يز- ما بيذكرش ربنا مالوش علاقة بالقصة دي ما طبقش الحديث اللي قاعد في الجامع وقاعدين بيدردشوا مع بعض ده مالوش علاقة بالموضوع ما طبقش الحديث إنما جالس ها يذكر الله في مصلاه وفي مصلاه دي كلمة عامة يعني لو المرأة بتصلي في بيتها يبقى المصلى المكان اللي صلت فيه ولو عاملة أوضة في بيتها مسجد يبقى الأوضة كلها زي ما احنا بنقول في ال- ال- الحديث ده بينطبق على المسجد كله يعني انت لو الإمام سلم وانت في الصف الأول حبيت تروح تقعد على الكنبة اللي ورا دي أو الكرسي اللي هناك ده أو تركن على العمود اللي هناك ده مفيش مشكلة إنما تخرج بره المسجد لا خلاص معايا يا إخواني يبقى الجلسة دي ما تفوتكش طيب تصلي الضحى كم ركعة أربعة لو صليت أربعة ربنا عز وجل يكفيك كل شر طيب احنا عايزين في اليوم ده نصلي أكتر كم صلي ثمانية ثمان ركعات صلي اتنين على قد ما تقدر خلاص العبادة اللي بعد كده ذكر الله يوم عرفة يا جماعة يوم الذكر والدعاء تمام جميل قوي ربنا يكرمكم يا رب يعني نقول ذكر الله على طول نلاقي كتب الأذكار بتتوزع طب ما فيش حاجة للأخوات تحت ده الأخوات ه- عندهم الأخوات أدوكوا 20 مرة أو 50 مرة أنا وصلاني إخبارية يعني إن هم أدوكوا حوالي 50 مرة معايا يا جماعة ذكر الله عز وجل الذكر ده بقى ايه ها التكبير والتحميد والتهليل فأكثروا فيهن في الأيام العشرة من التهليل والتكبير والتحميد ذكر الله ال- إنك تقول الأذكار إنك تسبح ربنا إنك تحوقل واخد بالك ذكر الله والدعاء تعال نطلع على الدعاء كده سريعا سريعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ده يوم عرفة إذا ذكر يوم عرفة يذكر الدعاء على طول كل يوم عرفة دعاء قال رسول الله بتصلوا عليه برضو ولا ها صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة يعني ايه خير الدعاء يعني ايه خير الدعاء خير الدعاء من جهتين يا اخواني الجهة الاولى ان الدعاء في يوم عرفة اقرب الدعاء على مدار السنة للاجابة اكتر دعاء يستجاب دعاء يوم عرفة مش ده اللي يهمك ها يهمك ان الدعاء يستجاب اكتر دعاء ربنا بيقبله دعاء يوم عرفه ده حاجه الحاجه الثانيه خير الدعاء اي من جهه المثوبه والحسنات وده الشيء اللي, اللي الكثير بيغفل عنه في الدعاء ربنا عز وجل قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين عن عبادتي يعني عن دعائي فربنا عز وجل شال كلمة الدعاء وحط العبادة عبر عن الدعاء بالعبادة وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة طب احنا عارفين ان الدعاء ده جزء من العبادة طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة معناها ايه معناها ان انت لما تدعي ربنا شوف انت لما تكون عملت كل العبادات صلاة وصيام وصدقة وحج و... وامر بمعروف وذكر وتلاوة قرآن كأنك حزت كل الحسنات اهو فل... فلما تستعين بالله سبحانه وتعالى وتدعو الله تقوم بعبادة الدعاء وكأنك حزت على حسنات كأنما أتيت بجميع أصناف العباد واخد بالك يبقى دلوقتي بعدين في بعد الإجابة وبعد الحسنات ودي اللي هتكون مفاجأة ليك يوم القيامة ان انت كنت ملتفت في الدعاء لتحقيق ما تريد ولكن تفاجأ ان ربنا عز وجل جعل صحيفتك عالية أوي أوي أوي بسبب انكسارك لربنا ورفعت إيديك لربنا ودعائك ورجائك في ربك جل جلاله خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واضح جدا جدا أن هذا الدعاء لا يتضمن مسألة صح معايا يا جماعة يعني مفيش في حاجة مفيش في الدعاء ده ايه اديني يا رب كذا أو يا رب أسألك الجنة أو يا رب أسألك مرافقة النبي في الجنة دي مش واضحة في الدعاء إنما الدعاء عبارة عن إيه؟ عن ثناء على الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير احنا عندنا الدعاء حاجتين مسألة وثناء والفاتحة قسمين ثناء ومسألة والثناء مقدم على المسألة الحمد لله رب العالمين ثناء ولا لا الرحمن الرحيم ثناء ولا لا ثناء على الله مالك يوم الدين ثناء ولا لا ها إياك نعبد وإياك نستعين بعدها تبدأ إيه المسألة بقى اهدنا الصراط المستقيم نصف ثناء ونصف مسألة ونصف الثناء مقدم كذلكم دعاء الثناء أقوى من دعاء المسألة واخد بالك ليه بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دي بعد ما قال في أول الحديث إيه قال إيه خير الدعاء دعاء يوم, دعاء يوم عرفة يعني دي دعاء النبي معتبر دي دعاء بل معتبرها أفضل دعاء سأل الحسين ابن الحسن المروزي سفيان بن عيينة فقال له يا سفيان ما خير الدعاء يوم عرفة فذكر هذا الدعاء فقال له يا سفيان هذا ثناء وليس بدعاء فين الدعاء ده أنا شايف أن كله ثناء على الله فرد عليه قال له ألم تسمع قول أمية بن أبي الصلت وده رجل شاعر حينما أتى عبد الله بن جدعان وده أمير غني ثري وكان في زمانهم الشاعر يجي يدي قصيدة مدح في الأمير فالأمير يعطيه المال أما سمعت ما قال أمية بن أبي الصلت حينما أتى عبد الله بن جدعان يطلب نائلة عايز حاجة قال له إيه ما قالوش اديني كذا واخد بالك ما قالوش اديني إنما عمل إيه قال له إيه قال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب والسناء السناء يعني الرفعة يعني إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء بيقول له ده أنت راجل كمل محترم حيي مؤدب ذكي بتفهم مش محتاج ان حد يقول لك ولا يصرح لك ولا يقول لك عايز ده كفايه انه انه يلمح بس وانت تلقطها وهي طايره مجرد ما قال الكلمتين دول اجزل له عبد الله ابن جدعان العطاء وقال سفيان يا حسين بعد ما قال له الايه الكلمتين دول هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة فكيف بالخالق جل جلاله الله إن كان اسمع ركز معايا إن كان المخلوق ودود بالشكل ده فكيف بالله ما هو الشخص الودود اللي بكلمة تكسبه ده الودود صافي ودود تقرب منه خطوة يقرب منك أكتر احنا في في تعاملات البشر تقرب التاني واقف محلك سر ما مش مش معبرك تقرب اكتر برضه مفيش تقرب خالص قربت قوي قوي قوي فين وفين على ما ينطق ويتفاعل معاك انما ربنا ها ربنا سبحانه وتعالى مجرد ما تتقرب منه يتقرب اليك اكثر في الحديث القدسي من تقرب الي شبرا قولوا بقى تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة يعني أكتر منك في كل الأحوال طب دلوقتي ده مخلوق ودود بالشكل ده بمجرد ما أثنى عليه اداله كتير لأنه هو عنده حاجة بلا حساب فكيف بالخالق اللي وده أعلى من أي ود واللي عنده ما, ما ينقصش خالص ما فيش مجال للمقارنة لا في الود ولا في الملك إذا كان ده بالثناء عليه يد كده فكيف بالخالق جل جلاله يبقى أنت كده فهمت فهمت أن أنت مقصر في الثناء على الله عز وجل وبعدين أنت مش محتاج تلمح لربنا هو بيلمح يعني أمية بن أبي الصلت قاعد يلمح للراجل قاعد يقول له يعني انت راجل انت حيي وانت ذكي وانت عبقري وانت بتلقطها وهي طايره وانت وانت كباره وانت واصلك حلو وحسبك و مش مش محتاج كل ده مع ربنا لان ربنا يعلم ما تريد يعلم مسالتك ويعطيك ربك بالثناء فوق ما تريد ودايما ربنا عطاؤه كده ما, بي... ما بيعطيش العبد اللي هو عايزه لا بيعطيك أفضل مما تريد وأقوى مما تريد وأحسن مما تريد وأنسب مما تريد أحيانا الإنسان يعيد يدعي بدعاء والدعاء ده فيه هلاكه والدعاء ده فيه نكده وهمه واحد مثلا يقعد يدعي ربنا يتجوز واحدة واحد يدعي وهيموت وخلاص واحد يدعي واتجوزها وديته في ستين داهية يعني وريته المر مش انت اللي كنت قاعد تدعي واحد تاني قاعد يدعي ما اتجوزهاش زعل تبين ان بعد كده ان هي ما كانتش مناسبه يبقى احسن لك ان ربنا ما يستجيبش دعائك ولا لا ان ربنا يحققها لك هو هيستجاب الدعاء هيستجاب بس صوره الاستجابه ايه ان يتحقق لك ما تريد طب افرض مش مناسب اللي انت عايزه ده ما يناسبكش او في حاجه تناسبك احسن أو في حاجة أفضل لك يبقى ربنا عز وجل يصرف عنك من البلاء بحسب قوة الدعاء يعني واحد كان مقدر ليه انه يبتلى بمرض ربنا رفع المرض بالدعاء ده أحسن من إنك كنت تعطى ما تريد الحالة الثالثة إن لا ده ولا ده إن ربنا يدخر لك المثوبة في الآخرة تلاقي نفسك فجأة بالدعاء قفزت لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ساعتها تقول يا ده كويس قوي إن دعوايا دعائي كله ما كانش بيستجاب ده ده أحسن حاجة معي إخواني فإحنا دلوقتي نكثر من الثناء على الله عز وجل يوم عرفة طب دعاء المسألة في مانع إن إحنا نقعد نسأل ربنا آه لا مفيش مانع خالص اسأل ربنا واقعد كده جمع واحصر الحاجات المطالب اللي انت عايزها من ربنا واقعد ادعي ربنا واسأل ربنا وخد الوقت اللي بعد العصر ده وقبل الغروب خدوا دعاء ومسألة وتضرع إلى الله عز وجل وابكي بين يدي ربك جل جلاله ولا تنسى في هذا اليوم أن تتصدق عشان بقى خلاص الإقامة سريعا لا تنسى في هذا اليوم أن تتصدق ولا تنسى في هذا اليوم أن تطعم مسكينا وحاول تتحرى الدقة لو في جنازة تتبع الجنازة أربع حاجات ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة صيام اليوم وصيام يوم عرفة مشهور يكفر سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة رقم اتنين اتباع جنازة رقم ثلاثة عيادة مريض رقم أربعة إطعام مسكين أربع حاجات تعملهم في يوم عرفة في أفضل يوم تدخل الجنة بإذن الله ربنا يجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة الصدقة ما تنساش التصدق في هذا اليوم الصدقة من اسمها الصدقة دليل على الصدق صدق المحبة دليل على ايه على صدق المحبة من اسمها كده صدق المحبة يعني ايه المال انت بتحبه وحب ربنا انت بتقول انك بتحب ربنا دول حاجتين حبين حبك لربنا وحبك للمال ال ال القوي بيذهب بالثاني لو حبك لربنا قوي بتبذل المال علاقتك بالمال بتبقى مش قوية فبتبذله في ذات الله عز وجل طب لو حبك للمال خلاص بتضحي بحبك لربنا بتبخل بقى وما بتتصدقش وبتمنع الزكاة وبتحاول بقى تحاول تكنز المال وممكن كمان يخليك حب المال ده ما حب ربنا مش موجود بقى أو هزيل ضعيف في قلبك يخليك بقى تجمع من الحرام بأي طريقة المهم تجمع المال فهم حاجتين الصدقة بقى اللي بيتصدق دليل صدق المحبة محبة الله عز وجل تحب ربنا المال ده ما يعنيكش في حاجة حكيم بن حزام كان في يوم عرفة يأتي بمئة ناقة مقلدة مقلدة يعني ايه محطوط في عنقها قلادة قلادة حتة حاجة كده متعلقة في عنقها ودي معناها معناها انها خرجت من ملكه مئة ناقة خرجت من ملكه يعني ايه يجي في يوم عرفة في, في أرض عرفة تنحر النوق وتوزع على الفقراء ويأتي بمئة عبد وكان يبدو أنه كان ثراء كبير جدا جدا يأتي بمئة عبد اشتراهم ويعتقهم عشية عرفة العشية إمتى؟ من الظهر للمغرب لأن الوقوف في عرفة بيبقى كده مفيش وقوف قبل الظهر الوقوف بيبقى من الظهر واخد بالك لغاية المغرب أو لغاية ممتد لغاية الفجر يعني واخد بالك اللي يقف بالنهار لازم ياخد جزء من الليل وجزء من الليل ولو يسير مجرد ما يأذن الأذان دخل عليك جزء من الليل أذان المغرب يعني إنما ولو ما وقفش لليل لو وقف شوية بالنهار ومشي يبقى كده عليه دم أن يعني لازم يجب عليه أن يمتد به إنما الركن وقع ركن الوقوف بعرفة يكون وقع إنما لازم يمتد لإيه لليل طب واللي يجي يقف بالليل مش مشكلة لو مر بس بعرفة كده بالليل ثبت ركن الوقوف بعرفة لأن الوقوف بعرفة معناه التواجد في عرفة أيا كنت التواجد أو المرور واخد بالك فالشاهد يعني أنه كان بيجيب 100 ناقة مقلدة خرجت من إيده خرجت من ملكه و100 عبد يأتي في عشية عرفة ويقول اللهم إني أشهدك أن هؤلاء العبيد عتقاء ابتغاء وجهك فيضج أهل الموقف بالبكاء يقولون يا ربنا هذا عبد من عبيدك قد أعتق عبيده فاعتقنا الصدقة الأعمال كثيرة لعل هذه هي أهم, أهم الأعمال وأهم العبادات الأنفاس في يوم عرفة غالية تتقل بالذهب لا والله ذهب إيه ذهب إيه ده أنت ممكن في لحظة بس تدعي دعوة كده اهو ربك عز وجل يعني يسعدك يسعدك بها في الدنيا والآخرة تدخل بها الجنة يبقى ما نقولش من ذهب ده الأنفاس لا تقدر بثمن في هذا اليوم في يوم عرفة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيشنا وإياكم جميعا عيش السعداء اللهم أسعدنا في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا بحفظك وأكرمنا بكرمك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا في العام القادم في عرفة حاجين بيتك الحرام يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فلا تخذلنا نمد ونرفع أكف الضراعة إليك فلا تتولى عنا اللهم إنا نسترضيك فرض عنا اللهم إنا نسترضيك فرض عنا أقل العثرات وامح الزلات اللهم إنا نسألك الجنة بلا حساب ولا عذاب نسألك مرافقة حبيبك في الجنة اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء اللهم احقن دماءنا واحفظ بلادنا وصن أعراضنا اللهم واطرد الشيطان والفتن من بيننا اللهم اجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكل عام أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته